كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والهى وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين ثم اما بعد ما زلنا نتحدث عن سلوك المسلم الملتزم وصلنا هنستكمل وسلوك المسلم الملتزم في الزياره كان معاه حاطين تاريخ الاول ده اللي هو هو اصلا تحت عنوان ايه؟ سلوك المسلم الملتزم في المناسبات. ايه المناسبات دي زي ايه؟ يعني مثلا زياره اتكلمنا عنها يعني فرح يعني ميتم اظن الثلاثه دول مفيش يعني في حاجه ثانيه مناسبات غير كده يا بالزوم يا عندك فرح يا عندك ميت هذه مناسبه من المناسبات اتكلمنا عن سلوك المسلم الملتزم في الزياره نتكلم النهارده عن سلوك المسلم الملتزم في الفرح يعني ايه الفرح؟ آه الفرح مش معناه يوم جوازك بس بتفرح وتعمل فرحه المناسبات السعيده كلها فرح يوم ما تنجح فرح يوم ما مراتك ربنا يكرمها وتولد يعتبر فرح بالنسبه ليك خلفه آه يعني ان مناسبه سعيده بيسعد بها الانسان بيفرح هي طبعا الفرحه الاساسيه والرئيسيه والاساسيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فرحه كبيره انك تفرح باسلامك تفرح بان ربنا سبحانه وتعالى اكرمك واعزك بهذا الدين ولولا ربنا يعني هو ربنا انعم عليك بنعمه الالتزام بنعمه الاسلام من قبل شوف كان زمانك فين دلوقتي وشوف كان زمانك لما تيجي تفرح بتعمل ايه انما لولا ان الله عز وجل اكرمنا فوضح لنا الحلال والحرام فاحنا على بينه لما نشرح ما بننساش ربنا ما بننساش ديننا ربنا يشيل شر بعض الناس لما ربنا يكرمهم بفرحه اول حاجه يعملوها انهم يغضبوا الله يا سلام عنده مزاج انه يغضب ربنا ويبقى سعيد جدا جدا كل ما غضب لله يزداد بقى دي ده الشكر اللي انت بتقدمه لله على انه كرمك يعني لو انت شاب وربنا كرمك بزوجه مسلمه ويسر لك امر الزواج لما تيجي تشرح تعصي ربنا تعمل سيئات تعمل منكرات تعمل معاصي هو ده الشكر اللي انت بتقدمه لله يوم ربنا يكرمك وابنك ينجح فرحه تقوم تعمل سيئات ومعاصي كانك بتقول ربنا يعني هو ده الشكر اللي انا بقدمه لك على انك نجحت ابني يوم ما مراتك تولد وربنا يكرمك بالخلفه تقوم تعمل سيئات ومعاصي هو ده الشكر اللي انت بتقوله لله بتقول يا رب لك الحمد والشكر انك استخرجت النفس من النفس وخلصت الروح من الروح وكرمت زوجتي وقامت بالسلامه ده اللي انت بتعمله بالحرام وبالمعاصي والسيئات لا اله الا الله ده الشكر اللي احنا بنشكر بيه ربنا انما المسلم مش كده لا المسلم بيحمد الله تبارك وتعالى ودائما يقول الحمد لله ده انت اول اول ايه بتقولها 17 مره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تبدا بيه كده الحمد لله لان الله عز وجل قال في سوره النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اتقوا ودايما الاسلام بيعلمنا لما يجيني خير احمد الله عليه شوف سوره ابراهيم سيدنا ابراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء فتحمد الله حمدك لله وشكرك لله ينقسم قسمين باللسان وبالفعل ازاي؟ خلي بالك الامر ده مهم لما بتحمد الله على خير جالك تحمد ربنا بالفعل فتقول الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر على السراء والضراء على كل حال يا رب كويس يبقى انت حمدت الله بايه؟ باللسان فاضل تحمد الله بايه؟ بالفعل بالعمل ازاي؟ ربنا كرمك بقرشين بفلوس الحمد لله ها وتصرفهم في حلال وتطلع منهم حق الفقراء ربنا كرمك بزوجة صالحة الحمد لله تعاملها كويس ربنا كرمك بأولاد بأولاد الحمد لله الحمد لله رب العالمين تربيهم على الإسلام ربنا كرمك وهتعمل فرح الحمد لله ان ربنا يسر الزواج وتأدي الشكر بالعمل اعملوا آل داوود شكرا اعملوا اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور إذا فالشكر بيكون بحاجتين باللسان وبالعمل النهارده عندنا بقى مناسبة سعيدة ولتكن زواج ولتكن عقد نكاح آه، دخلة أي حاجة من تتصور أي مناسبة سعيدة لكن طبعا هو اللي بنركز عليه الفرح لأن آه، ما هو برضه انا المفروض كنا نركز على العقيده، المهم ماشي هنبقى نقولها ان شاء الله، او نقولها برضه النهارده بس نك- نكمل موضوع الفرح اللي معانا. يعني الفرح قلنا هيبقى ايه جواز مثلا؟ جواز اه. كويس يبقى نبدا بالجواز، وبعد ما العريس يخلف نبقى نقول العقيقه. لكن انا لغايه دلوقتي ما اتجوزش. وخلي بالك احنا هنتكلم بقى على العريس ده بعد كده اصبر، هناخدوه هو خطيب. هناخد- هنتكلم عنك انت خطيب. مش الخطيب بتاع الكوره لا، اللي هو الخاطب يعني هو انا اللي غلطان صح لان كلمه خطيب ما تنفعش في اللغه الصحيحه خاطب كخاطب مش كخطيب لان خاطب معناه هو اللي مقبل على الزواج فهنتكلم برضه نيجي نتكلم عن الخاطب ال- يعمل ايه ونظام ايه والاشتراطات اللي المفروض تكون موجوده علشان يتم العقد وبعد ما يتم العقد مش عايزين نستعجل الجامع احنا بنستعجل نتكلم عن النهارده عن الفرح عندي مناسبه سعيده مثلا وانتصر انك انت هتتجوز طيب انت بس او اخوك او آه، اختك او اي حد قريبك ليه كده؟ او ليه بقول كده؟ بقول كده علشان لو حد دعاك لاي فرح اسال الاول اسال بلاش شغل الطناش اساله الفرح ده فين؟ انا خلاص ايوه لازم اعرف فين؟ الله انا انت حسيتني انا مكان واحد انا تعلم نفسك في صاحب الطياره يقول لي ماشي لا فين الفرح ده؟ اه ده في كباريه اه كباريه لا ما بروحش كباريه انا انا بروح هنا انا هاخد ضروره يعني ان كباريه زي كباريه تفرح حرف الرجل بس. ما اروحش الاماكن المقرفه دي لا مؤاخذه وبعدين تديها في دماغه بقى تقول له انت ما انتش عارف ان انا بصلي ها وان كان مثلا طالع لك دنيا مش بتقول مش انت مطلعها هي طالعه لك كده يعني قول له شوف انت ما انتش شايف دي ان كنت منتهي مش قادر اكلمك على حكايه الكباريه دي لان انت ما انتش شايف انا ايه مش تفتح انا ده شكلي رحت بريد انا رحت بريد انا اروح مسرح ولا انا غيري لا فكان المفروض تاخد بالك وانت بتدعيني خلي عندك ذوق الاول لا بتتكلم في دماغي انك ليه يعني يا 60 واحد بيروح ماليش دعوه بغيري بتكلم عن نفسي انا بتكلم عن نفسي ماليش دعوه بغيري فلازم تسال لازم تسال وبعدين تتحرى يعني مثلا يقول لك لا ده انا عم خلافي اه في اختلاف حضرتك حضرتك تتفق مع رجاله كده اه ما عادة احنا كلنا اخوات وكلنا حبايب كده وبتاع انتم روحوا انا ما بروحش الاماكن دي انتوا تروحوا لكن انا ما اروحش لا خلي بالك اللي بدريك في الاماكن دي والعياذ بالله عايز يأذيك عايز يخليك ترتكب سيئات ومعاصي عايز يلغوص عينك ويلغوص وزنك بالمعاصي والسيئات وانت تغنى عن كده الله انت عشان حته زكاه على عقلها عندك مثلا ولا فرح بعين ليا ولا شويه شربات هشربهم آه، آه، ارجع بسيئات ومعاصي قد كده بلاش بلاش صون ودنك وصون عينك وصون اسلامك وما تروحش اماكن الفجور ده طب ده انا وانت ندعو وكذلك الاخت والكلام العقارات خاصه لانه يمكن الواحد اهو يعني عنده الصلاه باينه في وشك ولا مش باينه انما الاخت بتبقى لابسه طرحه ايه اللي يوديك الاماكن الباطل ان شاء الله امك اللي هتتجوز ما تروحيش لو حكمت يعني لو ما زال لو اي حد يعني من العيله لو اي حد من العيله هيتجوز ما تروحيش انت لابسه طرحتك ايه التهريج ده؟ ده تهريج لابسه طرحه ورايحه جايه ولا رايحه كباريه ولا مالها ليه؟ طب خليك راجل العرايه بقى اللي بره والعياذ بالله خليك طب ما الناس الناس اول ما هيتهموا هينتقدوا هينتقدوك انت قالوا والله انت مالكيش دعوه بيه ان انت اللي باين عليك من كذا وعليك بالطراحه اهو طرحتك ما شاء الله وحمارك قد كده وهكذا يبقى اول نقطه نراعيها نتكلم بقى عن نفسنا او عن الحاجه طب اذا كنت انا بت- ما بلبيش خلي بالك انا ما بلبيش اللي جاي بيدعيني لاماكن باطل يبقى انا اعمل في اماكن باطل ما تجيش طبعا مش برضه من باب اولى يعني فانا مثلا عندي مناسبه سعيده عندي فرح انا هتجوز انا بتاع اي حاجه من دي بنتي هتتجوز اخويا اختي اي حد بدله على الطريق الصحيح بقول له اولا لازم نفكر في حاجتين واحد هنعمل فرحنا فين اثنين هندعو مين هنعمل فرحنا فين وهندعو مين هنعمل فرحنا فين الاماكن كتير يقول لك ايه ايه ده اللي صالح على قفا من يشيل لا لا مسرح لا كباريه لا من عليه كلام فارغ من ده لا لان دي اماكن والعياذ بالله لا يكون فيها الا الفجور والنجوم والاماكن دي مرتبطه في اذهان الناس بكده خلاص ما تحاولش ده شارع الهرم لو قلت واحد تعالى انا لقابلك بكره شارع الهرم اقول لك ايه خير فين هو اللي لا في جامع هناك وصلنا فيه اه اللي كده هناك هو في مساجد اه لكن ليه هو خد منك كده في الاول الاسم نفسه الاسم معقول متعاط متعاط ما دام شرع الهرم فعلشان كده بتبقى الاماكن السيئه لا ابعد عنها طب انا بستحلفك بالله يا مسلم في اطهر واشرف واقدس من بيت الله عز وجل قول لي كده قول لي في مكان اطهر من المكان اللي انت قاعد فيه ما في ناس تقول لك ما هو علشان كده احنا ما بنروحش الجوامع تقول لي ليه؟ يقول لك ما احنا عارفين هنهلك وهنهزر لا استنى تعالى يقول لك هلك وتهزر ليه؟ فرحه بقى يا عم الشيخ فرح عايزين نفرح نفرح الله طب ما تفرح يا اخي في طاعه الله هو الفرحه دي ما تنفعش الا بمعصيه وسيئات يا ستين يا رب ما تنفعش المعصيه الا اذا اغضبت الله يقول لك طب ازاي ازاي اقول لك بس الاول بنشوف المكان اللي هنروح فيه يبقى نروح المسجد يبقى نعمل فرحنا نعمل كبة كبنا الحفلة بتاعت البخلة تكون في المسجد ابني نجح عايز اعمل فرحة كده في الم- في المسجد مراتي ولدت عايز اعمل عقيقة في المسجد شوف، كله في المسجد بيت الله ما انتكناش عنه ما بعدناش عنه سبحان الذي اسرى بعبده في الاسراء ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من الى من من فين؟ من مسجد الحرام الى مسجد اقصى البدايه مسجد والنهايه مسجد عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله منهم مين؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد في كل شيء في كل حياتنا المسجد له دور مش بس صلاة وخلاص طب انا قلت قبل كده لو الصلاة وخلاص الصلاة هتاخد خمس صلوات في اليوم والليلة كل صلاة تاخد لها ساعة يعني خمس ساعات ها أنا عندك من 24 ساعة 19 ساعة إيه دور المسجد؟ اقرا في الأحاديث كان الصحابة يقيمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا النبي بيعقد النكاح في المسجد أنت فاكر الراجل اللي كان عايز يتجوز وقعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والنبي يقول له التمس معاك ولا ولا عيش يا رسول الله ولا خاتم الحديد والله خاتم الحديد وفضل الراجل قاعد وبعدين قام الراجل ينصرف النبي قال ردوه تعالى تحفظ من القرآن أم سورة كذا وكذا قال زوجتك بما معك من القرآن كان فين الكلام ده؟ ولا على القهوة؟ والنبي يعرف قهوة ولا يقعد على القهوة على القرآن؟ في المسجد أصل بقول كده ليه؟ طب وسيدنا دي يجي يتجوز فين؟ لما النبي زوج لما قال له ل- ل- ل- نبي العروسة وقعت قال زوجت ابنتك من جليبيب قال رجل مستحيل حتى استأذن أمها يا رسول الله ورجع قعد يتكلم مع أمها في البيت فالبنت طبعا سمعت قال أ- قالت ألا تردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إن كان رضياه فأنكحوه كأنما جلت عن أبويها يجي يدور على رسول الله عز وجل قال قبلنا يا رسول الله قبلنا زواجك كان الكلام ده فين؟ برضه في المسجد لأن بيطلعوا بقى النهارده فتاوي يعلم بها ربنا واحد يقول لك عقد النكاح في المسجد بدعة بدعة يا حي يا قيوم انا في الحكام دي بدعه كده بدعه طب اذا كان عقد النكاح في المسجد بدعه امال في الكباريه ده ايه؟ صلى لا اله الا الله لا اله الا الله يا اخي حاجه تجن والله يقول لك الحديث ضعيف طب افرض الحديث ضعيف اللي هو اعلنوا هذا المتاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه في المساجد قال لك الحديث ضعف رواه ابو داود الحديث ضعيف طيب يا سيدي ما الحديث الضعيف ده يؤمن به في فضائل الاعمال على ثلاث شروط الحديث الضعيف يؤمن به يؤمن به في فضائل الاعمال يعني حاجه فضل عمل يعني على ثلاث شروط ايه ان لا يكون شديد الضعف مم. ان تعمل به وانت تعلم انه حديث ضعيف ثلاثه ان يكون له اصل في الاسلام ان يكون له اصل في الاسلام وشفنا النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل في المسجد يبقى المكان يبقى اتي اتي الى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى اللي هو المسجد علشان اعمل فيه فرحي ليه؟ ليه؟ ليه باجي في المسجد؟ علشان ببيت الله بلتمس ان ربنا يبارك لي حياتي ان ربنا يبارك قعدتنا ويرحمنا واحنا قاعدين في بيته ويتمم لنا بالخير وبقول لربنا يا رب انا ما انساكش في يوم فرحي وبقول لربنا يا رب ما دام طالع من بيتك وفقني اظن اكثر من كده خير فيك سبحانك يا رب سبحانك يا رب وبعدين حاجه ثانيه انا بتعمد اعمله في المسجد عشان ملائكه الله تحضر العرض وتحضر الفرح هي الملائكه مش بتحضر؟ فلا مشكل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه اهو وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده فشفنا ان ملائكه الله تحضر العرض وتحضر فرحنا حاجه تشرف ولا لا؟ فخر ولا لا؟ يبقى حقا لنا نحن المسلمين ان نفخر نفخر بالمكان اللي عقدنا فيه عقد النكاح لان غيرنا للاسف بيفخر لان دي خيبه وخزي لو عقل يقول لك انا عملت فرح في كباريه كذا انا في مالها اللي مش عارف في المسرح كوسه بالاضريسه ولا لا كوسه مين يا راجل انت بتاع انت فرصه غير على حسك وكوسه ده اللي انت عملته غلط انما هو قال يفخر يعني لا احنا بقى نفخر احنا اللي حق لنا ان نفخر نقول احنا الحمد لله سد كتابي كان المسجد كذا ها ثم الاثنين بعد ما نختار المكان نختار المعازيم لان في برضه غيرنا بيبتدي يختار المعازيم ينقيهم وانا طبعا يوجه الدعوه الدع- اهم حاجه الدعوه مين؟ الى الراقصات الاول الراقصين اثنين المغنيات والمغنيين عشان دول لما يجوا ايه؟ هيطربونا يعني هي الرقاصه هتيجي البنات كده هتيجي تقعد انا انا عامل لها دعوه صح مش ما مش جايبها يعني حاجه انما هي ما دام جت و- والعمليه ود ودعوه يبقى لازم هتقوم ايه؟ تنقط انت عارف الرقاصه بتنقط ليه؟ ما عشان ندفع فلوس لا هتاخد لها كام يسطا والعياذ بالله بالحرام انما احنا بنختار مين؟ بنختار الذين يتقون الله عز وجل، اختار الاخوه، نختار مين؟ نقول الاخ فلان معايا بيصلي في المسجد والاخ فلان الحمد لله على خير والاخ فلان والاخ فلان والاخ فلان وبدعي الناس دول بس يا ريت بقى مع دول تدعي الناس اللي مش متصورين ان في فرح في المسجد ادعيهم ان انت عارف عندنا فرح في المسجد ثم اقول لك يا تفسير يا رب فرح في المسجد ليه يا ابني؟ ليه؟ هو كان في كتاب مني في المسجد يا ابني ما لقيتش الا المسجد لا حول لا حول ولا قوه الا بالله وانا كنت عملت مصيبه واخد بالك هو قبل يدفع لا اله الا الله يا ابني قال ليه يا حاج فيها ايه؟ مسجد وكل شيء مسجد حتى اللي بيجي يقول لك ايه؟ بقول لك ايه ما تيجي نروح النهارده فرح عاملين الجامع وتنوير شغاله كده كل حاجه غريبه يعني طب اقول لك تعال اتفرج تعال شوف بيعملوا ايه تعال شوف بيعملوا ايه ولما جايين ده قاعدين بفكرك في السكه هم جايين ايه ده هيجيب في الحديث فين في مصر هو كان احنا مسجد مسجد ما هجيب الناس ها طب هيقعدوا العروسه فين على المنبر ما اكيد ما فين بس ها يا ترى هيعملوا ايه طب وكده طب وطب وطب وطب طب طب كل ده عليهم طب طب ليه لان تصورات الجاهليه اللي في دماغهم قاعدين بيتصوروها في الجامع هو مش متصورين احنا بنعمل ايه جوه المسجد فساعات يقول لك ايه طب تعالى نشوف بيحصل ايه جوه الجامع فرصه بقى ان احنا نفهمهم بالراحه ونقول لهم بالراحه ايه اللي ممكن بيحصل جوه المسجد يبقى نمره واحد بنختار المسجد عشان نعمل فيه فرح اثنين بنتقي الاخوه عشان ربنا يبارك لي فيهم هو انت بتروح تاكل عند حد مش بتدعي له بدعاء الطعام بتقول له ايه ما بتاكل عنده لا انا متعودين ان انا في دايما يقول له ايه يزوم عزه لا النبي بيعلمنا غير كده يقول لك اكل طعامكم الابرار يعني اسال الله ان يكن طعامكم الابرار ويفطر عندكم الصائمين عشان تاخذوا الثواب من فطر صائما كان له مثل اجره اكل طعامكم الابرار ويفطر عندكم الصائمين والصائم يمسك عليكم الملائكه الصائم يمسك اسال الله ان الملائكه تصلي عليكم يعني ربنا يرحمكم ويغفر لكم ويسامحكم يبقى اكل طعامكم الايه؟ الابرار شوف اهو عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي شوف ازاي؟ فانت تدعو المؤمنين الصالحين عشان ربنا يكرمك بيهم يكرمك بعادتهم على الاقل لما يجوا يدعوا لك ما احنا بندعي للعريس في الفرح بتاعه في الحفله بنقول بدعاء ربنا عز وجل ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وبنقول بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير شفت الخير بالله قد ايه طب بالله عليك لما كل واحد من الاخوه المعازيم ده يقول العريس الكلمتين دول يبقى ربنا بيبارك ولا لا؟ ما فيش واحد في دول صالح يا اخي لا اله الا الله مفيش واحد حتى من دول ربنا ما دعوته سبحانك يا رب يعني لكن شوف الخير ازاي يبقى جينا المسجد وقلنا الاخوه طيب الفرح هنا بيبقى في المسجد والله حاجه من الاثنين هتجيب الاخوات في الصنبره وتجيب العروسه في الصنبره ماشي هتخليها في البيت ماشي على كده هنكون ازاي؟ الفرح يكون ازاي برضه بالنسبه للاخوات؟ ما هم لازم لا- لا- لا، عندهم فرح برضه اه. الاخت لو هتيجي في المسجد ارجو انها تنبه على الاخوات ان اللي تيجي تبطل كلام. لان الاخوات لما بيجوا في المساجد في- في السندره ساعات بيعملوا دوشه وبيعملوا شوشره واحيانا ما بيسمعوش احنا بنقول ايه يبقى من باب اولى تخليها في البيت احسن. لكن عايز تجيبها المسجد ماشي، عايز تخليها في البيت ايه في البيت يعني؟ يعني هتفضي شقه مثلا مكان واسع العروسه هتبقى فيه والاخوات هيبقوا معاها. واحنا كاخوه هيبقى فرحتنا هنا في المسجد. طب الشقه دي هتبقى فين؟ هتبقى عند بيت العروسه طبعا. الشقه دي هتبقى عند بيت العروسه عشان اللي عايزين يهنوها من النساء اللي عايزين يهنوها من الاخوات بيجوا لها على هناك. طيب لما تبقى العروسه هناك العروسه هناك ولا عايز تجيبها المسجد لازم تحط على وشها حاجه اذا كانت عامله حاجه طبعا تعمل حواجبها لا تبقى ملعونه مطلوبه من نحن من رحمه الله لعن الله النامصه والمتهمصه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لكن يعني انت رايحه شويه حاطه كحل مش عارف ايه هتطلع بره البيت تروح مغطي وشها خالص وتطلعها في الصنبره لما تقعد مع الاخوات تبقى ترفع الغطا بتاع وشها الاخوات يقعدوا معاها مش عايز تجيبها المسجد خلاص خليها في البيت يبقى الاخوات هيقعدوا في البيت يقعدوا في البيت يعملوا ايه؟ الاخوات يغنوا من العروسه ان شاء الله يحزن واحده تكون ترقص العروسه مفيش حاجه ما دول اخوات مع بعض ما حدش شايفهم ويا ريت اخت تقف حرس على الباب اصل في رجاله يحب الطناش انت عارف الرجاله مطنشين كده يحب يطنش اه والله يقول لك هو العروسه فين انا عايز نقصها يقول لي العروسه فين انا طبعا عايز نقص العروسه عشان يخش لا مفيش ممنوع عشان الناس كده استنى خلي الناس معاك انت فاهم لها ايه انت؟ احنا كنا كده في اخوات جوه وفي اخوات لابسين نقاب قالعين النقاب في اخوات يمكن شايلين الطرحه مثلا عشان قاعدين مع بعض كنساء كلهم ومقفول عليهم ولا حرس هنا مو حد يخش طبعا ما عندي بعدين عمها ان شاء الله بعدين لما الاخوات تمشي العروسه هتبقى قاعده طول الليل يخش عمها ينقطها يخش خالها ينقطها تنزل عليها النقط للصبح خير الحمد لله ربنا يزيد ويبارك بس الكلام ده امتى؟ بعد الاخوات ما يروحوا فالاخوات قاعدين مع العروسه غنوا بقى الاخوات الاخوات يغنوا للعروسه واحده تقول لي نمت على بقى غني يا اختي ماشي براحتك لما ده مفيش حد يسمعكم انتوا واقفين على نفسكم بس واحده بقى تجيب الرق اسف الطار الرق حرام لان في شخاشير اللي هو الطار اللي في الطار افرقوا الضفه ما عادش عايزين الضف اللي هو الطار يعني اللي هو بتاع الطويل الكبير ده اهو ومن غير شخاشير تبقى تخبط عليه كده في الافراح دي من السنه اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدسوس اهو وفي حديث رواه ابو داود جاءت امراه وقالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب بالدس على راسك ان عدت منتصرا اضرب بالدس يعني قال انشد المضرب طب يلا انشد المضرب بتاعك فقعدت تضرب بالدس على راس النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد منتصرا فالاخوات يغنوا مع بعض واحده تغني وهم يردوا عليها براحتهم هم مع بعض يغنوا اذا كتاب اسمه اناشيد الافراح يا ريت الاخوات يشتروه اناشيد الافراح كلمات جميله جدا جدا وحلوه ممكن الاخت حتى لو مش حافظه تفتح الكتاب وتقعد تغني منه وهم يرد وراها في مثلا اغاني زي ايه؟ عرفتنا يا سكره آه مش عارف قاعده في الكوشه منوره كلام زي كده حلو ايه المانع؟ ماشي وسايبين لها مكان هم كده ايه عروستنا بين قوسين كاتبين فلانه فلانه يعني ايه؟ يعني تقول بقى اسمها بقى تقول اسمها فمثلا عروستنا فلانه قاعده في الكوشه برجانه مش حاجه زي كده قال كمان يعني اي حاجه منذ خلاص كان برجانه عشان فلانه بس تمشي مع النغمه يعني لكن في اناشيد كتير يقعدوا يغنوا للعروسه براحتهم ويطبلهم ويهيطوا ما دام النساء مع بعض النساء مع بعض طيب متعودين احنا في الافراح ان احنا نحط ميكروفون لا بلاش منه بقى بلاش منه عايز تحط ميكروفون حط ميكروفون جوه شقتك بشرط صوته ما يطلعش بره واحد يقول لك الميكروفون ايه خلاص انت حر انما انت عشان عندك فرح لازم تقلقنا وتقل راحتنا وتقل عيشتنا من الصبح هتخلي الجيران يدعوا عليك وعلى الفرح بتاعك اللي عم يذاكر مش عارف يذاكر اللي عيان مش عارف يرتاح اللي راجع من شغله عايز ينام عشان يرجع بعد الظهر اللي وراه سهر بالليل اللي عنده نبطشيه كل دول هيبقوا قاعدين مش عارفين يسدوا دم من الميكروفون اللي انت حاطه هو العادات العادات السيئه ان يجوا بالصبح والعياذ بالله ويحطوا ميكروفون ويقعد لازم الاول يبداوا القران يديها ربع ساعه قران الاول يقول لك دي ايه استباحه يعني فيها حته استباحه ربع ساعه مثلا 10 دقائق بس اقلب اقلب وعديل الله لا يريد ويسيبني بقى يشتغل وطبعا انتوا عارفين بقى ان هو متخصص في اغاني الافراح اللي هو الساعه في اليمين ذهب وساعه في الشمال ابلاتين فلوس مش رزق يهد على المجانين عارف واحد مطلع شريط كان بيتباع اتباع منه 4 مليون انت متخيل انت بتدور 4 مليون ونص ده الشريط 4 جنيه ولا 4 مليون ونص تقريبا في الحدود دي وكل الشريط عباره عن كلمه توهان شريط توهان توهان توهان شغله مش من اول ما يكون الشريط لغايه ما يخلص توهان توه الناس لما تيجي من الصبح لغايه بالليل توهان بالله عليك دول هيبقوا فايقين يعني لذلك شوفهم هم لابسين توهان هم توهان توهان هيكون ايه ده؟ ولذلك واحد لما لقاه كده لما لقى النظام بقى كده وقال لك بقى فرح رمضان فرح بقى ده يلا ست مبدلات ومش عارف ام مفتتان وبتاع وكلام هايف وكلام هبل في عبط راح هو مطلع شريط ثاني قعد في شريط كله يقول لك انا زعلان يقولوا له زعلان ليه انت زعلان كل شريط زعلان لغايه اخر شريط زعلان ليه والله كده وده بقى الافراح تخصص في الشرايط دي تخصص لازم يقعد يعيد ويزيد فيها من الصبح طبعا ده ما هواش التزام بالاسلام مين يقول كده؟ يقول لك فرح ما كل هذه كلمات طيبه وما فيش طب ما احنا بنمشي الاناشيد في المسجد لو يقولوا الاناشيد يقول الشعار الاول وبعد كده يقول الاناشيد الجميله الطيبه لان هي الناس بتبقى سواقه سواقه الى حاجه زي دي عايزه تعرف الخير فين قولوا الاخوه ينشدوا الاناشيد الجميله اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم اله كون راعينا تشرفنا بلقياكم اتيناكم نهنيكم ونطربكم ونجزيكم بحلو اللفظ والمعنى وليس بما يؤذيكم ففي الافراح سنتنا عن المختار سقناها كلام جميله نصر بهدي شرعتنا ونحفظها ونرعاها اخر بيت بيقول آه خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير يهديكم ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم شوفوا ده الكلام الجميل عليه السلام وبيتقال بطريقه جميله جدا جدا بطريقه غناء بس من غير موسيقى أتيناكم أتيناكم بطريقة دي كده كل ما تمشي في النشيد مفيش موسيقى صوت جميل الناس لما هتسمع الشرع تسمع صوت النبي أو تصلي على النبي عليه السلام شوف شوف شوف الخير احنا فيه يبقى الفرح وعلى فكرة برضه بنطمن الناس اللي بيجوا المساجد في فرح بيبقى الحمد لله بنوزع كاكونا جوه المسجد وبيبقى فيه طوفي برضه يا اخي يمر الطوفي وبيبقى فيه ساعات جاتوهات برضه يعني الحمد لله مش مثلا اصل يمكن يقول لك انتوا قاعدين في الجامعه والله كنت لك جزاكم الله خيرا هي يا سيدي جزاكم الله كل خير ما حضرت واخد ثوابها ومع ذلك هتشرب برضه هتاكل الحمد لله لكن ما بنعلقش ميكروفون علشان ما بنقلقش الناس عشان ما بنقلقش الناس انت فرحان يا اخي يمكن انا زعلان ما تقوليش زعلان ايه لا انا زعلان كده حاجه ثانيه يعني افرض انا مثلا عندي اي مشاكل عندي اي حاجه وانت من الصبح حاطط الميكروفون وعمال تبين لي فرحك طب تجرحني ليه؟ تجرحني ليه افرض عندي حاله انا مثلا تعبانه افرض عندي حاله وفاه افرض افرض افرض يبقى فرحك الله يكرمك لنفسك عايز تيجي في المسجد هنا اه نطلع بقى مع بعض وبتاع والميكروفون بتاع المسجد بيسمع الناس الموجودين يبقى كده خير لكن آه غناء وكلام فارغ اللي بيتقال ده علنا لا لا ده يعتبر حرام لان كده كانك بتحط في وجه الناس والعياذ بالله الرصاص الانف اللي بيستمع الى اغناء الفاحش الفاجر الفاجر يعني وبعدين تقول بقى اغاني افراح طب ايه اغاني افراح؟ ما كلها كلام فارغ فيها غلط كتير ما هو واحده كانت جديره في اغاني افراح وعمال تقول ما مش عارف وسوقي لي يلا مش عارف عايز هياخدني بالسلامه يلا واسقطي حد بشويه شوف التنمر تنمر العريس مش عارف يضبها والعروسه فلان انت مالك انت مال العروسه العريس هو اللي اختار العروس انت مالك انت تقول الكلام ده ولا تقول ولا تجرح مشاعرنا به ولا تجرح اسماعنا به يبقى نراعي هذا الامر كذلك بالنسبه طبعا للفرح يعني طبعا دي ما فيش داعي نقولها بس يعني اهو يعني عايز اقول دي معروفه اللي عمل كتاب كتاب مسجد والحمد لله فاصل بين الاخوه بين الاخوات حياه دلوقتي بتاخر ده ده اخ منه بقى مش اخ ده ما هو احنا قلنا الاخوه قبل كده اخرين اخ منه اخ فده ده ده, ده كلام تودي مراتك للكافر مين اللي يقول كده؟ مين في فرحه يودي مرات الراجل؟ خلي عندك دين يا ام العروسه خلي عندكم دين يا اخي العريس يا اخي العروسه حرام الناس تجلب بنتكم هتاخدوا السيئات واحد يقول لي كنت بتديها قوي قوي ايه تزني بيه الكلام ده حاجه على الفاظك لا هي دي الحقيقه لان سيدنا النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناهما النظر واليد تزني وزناهما اللمس والاذن تزني وزناهما السمع والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه حديث في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايدك بتزني وزناها اللمس وعينك بتزني وزناها البطر طب هو القاصر بيعمل ايه؟ ما تقوليش طب قول لي انت بمكياجها ازاي؟ مش هيفرق مش هيحط مش هيحط ايده ولا هيعملها كده؟ هي هي- هتيجي ازاي من الشافي منك؟ ها؟ ليه يعني هو اخ او مستسلم ده كنت بطل ده اكله حرام وشربه حرام وعيشه حرام وكل لحم نبت من حرام فالنار اولى به لانه بيرتزق من من الحرام والعياذ بالله يزوق النساء وبيعمل لهم ال- شعرهم يعمل لهم الحاجات اللي- والعياذ بالله بيطلعهم متبرجات ده عامل زي السفراجي بالظبط اللي بيصب الخمره في ايده بيديها لواحد يشربها يقول لك انا ما بشربش ما انت بتساعد ما هو لولاك انت ما كانتش اتدرجت كده حرام ولو ليك واحد قريبك فواتير كلمه وقول له واوعى تروح تشرب عنده كوبايه شاي حرام تبقى تاكل حرام في بطنك والعياذ بالله وما ينضحكش علينا بقى ما هو بعض الكوافيرات الفا مين اللي عملها باللي ايه؟ يقول لك اهم حاجه بالقلب هنا ما دام هنا ضمير حلو ماشي يجي يحط ايه ما يهمكش انا الحمد لله كاتب على المحل بتاعي ادخلوها بسلام امنين وش الجنه اول والله واحد كاتب كده على المحل بتاعه ادخلوها بسلام امنين وهو كاتب هنا توفيقي الا بالله اهو هو المفروض يكتب ده مش توفيق ده وما فعله الا بالشيطان والعياذ بالله ويغيظني بقى اللي يفرسني اي كوافير الناس تقول لك عليها بالطيب ابن حلال ملتزم كوافير ملتزم ازاي؟ يقول لك كاتب على المحل بتاعه ممنوع دخول الرجال لا لا لا لا لا لا لغايه هنا وتوقفوا على صدقه وتسيبوها لي انا بقى طب انت راجل طب ان كنت راجل اطلع بره مش انت كاتب ممنوع دخول الرجال مش مش هنقدر اسمه ممنوع دخول الرجال لو انت راجل اطلع بره ما تقعدش جوه لانك انت ايه راجل مش راجل ده موضوع تاني بقى لكن انت كاتب إن ممنوع دخول الرجال لا وانا عامل لك ستاره ومش عارف ايه واحد لما الاقي حد مثلا عامل ستاره كده ذابت الستاره يا ده ملتزم انا ملتزم اهو ملتزم عشان ما حدش يبص وانت بتهبط ايه جوه انت بتميل ايه جوه حرام ده ولا حلال ده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك وربنا قلت امرأ كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم يا راجل ده النبي ما حطش ايده في ايد واحده اجنبيه عنه ستنا عائشه في البخاري بتقول لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط الا امراه يملكها يعني واحده من نسائه والحديث رواه الطبراني والبيهقي ان يطعن في راس احدكم من خياط من حديد ان شاء الله تنضرب من غير حديث في دماغك خير له من ان يحل خير له من ان يمس امراه لا تحل له اي لا تحل له ان يلمسها الطبراني البيهقي ورواية الطبراني السقاط رجال الصحيح وانت- وتلاقي عيلة العروسة كلها واقفين على البرك وشيخ مستنيين بتكون عبال ما تتنكش عبال ما تاخد سمسارة ودوكو ويلمعها جوه لا يقول لك الراجل ده ابن حلال كويس راجل مخلص في عمله ما بيصلحهاش الا على سنجة عشرة يعني لقى الدوكو مثلا او الورنيش مش جاي تمام يديها ورنيش تاني اه والله ايه تاني حقيقة مخلص عنده اخلاص اخلاص ايه؟ اخلاص ايه؟ ده كلمة اخلاص دي ما بتقالش الا في الحلال مش في الحرام وتلاقي ابو العروسة قاعد بقى الراجل حلو اللي بيبص في الساعة يا عروسة الخرب دي راحت فين؟ النهارده ما تخافش ده عندي كوافير اه اه خلاص إيه؟ لسه يعني اه بص اه اه ده انا عندي كوافير يعني ايه؟ لا عادي عادي مفيش حاجة خلاص اه انا كنت فاكر حاجة ثانية يعني يقول لا لا ده عندي كوافير لسه تطلع بقى العروسة من عند الكوافير والعياذ بالله اتفرج على اللي بيحصل طبعا تكفى منينة شباب واقف معاه طبل وزمر وعمال يرقع ويخبط يرقع ويخبط بالطبل والزمر طب ودي واحدة يا راجل انت بس سبحان الله هتقول ايه؟ اللي خلى واحد جوه معاها والعياذ بالله يحط ايده على شعرها ويحط ايده على جسمها و- و- ويظهر عورتها هنقول بقى الشباب بره بيعمل ايه؟ طب ما الشباب اول ما تطلع بيلف حواليها وبيقعد والعياذ بالله يزفها ويطبل ويزمر وكلام فارغ والله العظيم كلام انا الساعه اقوله في المسجد تعتبر قله ادب وتستاهل هي حرة واللي بيحدث هو حر تخش في ودنك الألفاظ الجارحة الخضرة السفلة دي أنت حر أنت حر هنعمل لك إيه؟ شباب ماجن فاجر عمال يرقع ويخبط ومش عارف يعمل أي حاجة أه بتدب على الطبلة وخلاص أي كلام وأي كلام بيتقال والله أي كلام بيتقال لكن تعالى شوف على فكرة إحنا بنزف العريس ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها زفة العروسة الاخوات مع بعض هناك يزفوها قبل ما تنزل يقعدوا يطبلوا مش عارف ايه يغنوا بتاع يعني يعملوا اللي هم عايزينه فوق خلاص هتنزل هي من بيتها بقى عشان تركب العربيه وتروح على بيت عريسها بس محدش يقرب من العروسه ونكون احنا زفينا العريس ووقفناه عند العربيه تخش مراته يركب وراها يقفلوا عليهم العربيه مع الف سلامه طب نزوق العربيه اه زوقها هتيجي فيها ايه؟ يعني مش بدع لا مش بدع وان كانت بدع بدع حتى لما بدع دنيويه في الدنيا يعني كنا زمان كان كان بيسافر عليك على حمار النهارده بنزفنيك مرسيدس ولا حمار مرسيدس ماشي يعني تمشي يبقى نزوق العربيه نزوقها احنا بنزف العريس اه بنزف العريس بس بره المسجد بيطلع الاخ بنقول الاول الشعار بتاعنا الله غايتنا والرسول زعيمنا حتى الصلاه ما نسيناها ما نسيناهاش اهو الله غايتنا والرسول زعيمنا والقران الله غايتنا والرسول زعيمنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا ما نسيناش شعارنا ابدا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا كل الكلام ده هناك على باب المسجد وبعدين بيطلع الاخ برضه بزفه جميله بقى الاخوه بيقولوا اناشيد جميله والله زي ايه مثلا يقول لك هكذا الزوج لزوجه نعم راع ورفيق يبتغي الخير ويرجو ان تكن نعم الصديق فلتباركهم يا ربي بالهدايته الطريق ده كده برضه بطريقه الغناء من غير موسيقى يعني مثلا يقول ايه هكذا الزوج لزوجه وتلاقي الاخوه كلهم بقى بيرددوها جميله جميله الحقيقه يعني واحد والله الله يا اخ بيقول لي انا بسمع الاخوه بيقولوا الرشيد دي والزكات الجميله يطلع في دماغ الجو الثاني لا بلاش دي لا لا احسن الاخوه تسمع تقول مش عايزين زفه خالص ما تشوفوش الاخوه فيعني لكن شوف الحمد لله بنفرح وبنقول كلمات جميله واناشيد طيبه ايه ايه شوف شوف الكلمات يعني في بنقول ايه الشعار بتاعنا هو بنقول هكذا الزوج لزوجه كلمات حلوه تعالى بقى انقل شوف الناس الثانيه بتقول ايه والعياذ بالله يعني لما بيجي يخش مثلا عريس ولا عروسه والله العظيم بقول لك بيقولوا كلام طبعا كلام فارغ انا مش هقدر اقوله لكن تعالى شوف على الهبل والعبط معاجبك النهارده يطلق وطبعا دكاتره متشددين بيها الشوارع ما مفيش حد بيحضر فعايزين الناس غصب عنها تحضر لما يعمل ايه؟ يسد الشارع عشان كل الناس عايز يمشي هيعمل ايه؟ يمشي واحده واحده وراه يقوم يقول لك شوف الناس قد ايه كل دول بيجفوهم ابدا هو افتح سكه كده مش حكايه ثلاث اربعه حوالين الاحسن اللي بيجفوهم لان كله هيمشي زنقني بيك النهار بقى بالعربيه وايه؟ وصلنا سنه وراه عبال ما نخلص ونعدي نعدي من ده ويا رب استر لو تكون في حاجه نازله من فوق ولا بتاع لعنه والعياذ بالله على صدق الفجور ده وتعالى شوف الكلمات والله والله انا زعلت وندمت على شباب ما شاء الله شباب بسم الله ما شاء الله كده واقف عمال ماسك البتاع ده بيزت العريس والعروسه تعرف بيقول ايه؟ بيقول يا انت صغير حلو يا عريس طول وقصير تخين ورفيع حاجه من الاثنين يا طويل يا قصير يا تخين يا رف- صح كده ولا لا؟ انما طويل وقصير تيجي ازاي؟ تخين ورفيع تيجي ازاي؟ انما ناس مفلسه ما عندهاش حاجه تقولها فاعمل اي حاجه وبعدين بقى واصل واصل بالنيابه واصل الحكومه حكومه ونيابه وبتاع كلام فارغ مش لاقي حاجه يروحوا قلبين واحد قال بقى بس بس خلاص يلا فيهم بقى ده الحبيب الغالي بقى بس سيبه بقى طويل وقصير بقى وخش بقى وابو جلمبو نايم على جنبه الله ايه ابو جلمبو اللي دخله في الفرح الله. ابو جلامبو فين؟ وجبك والله وخد العريس والعروسه من أول. وابو جلامبو فين؟ عمال نط نط في الشارع كده لا ناس بايخ ومنظره وحش ايه اللي فرح ابو جلامبو؟ جنبه ايه وراجل العريس ماشي؟ قال عايز يغير راح عامل العكس بقى قال وعلى جنبه نايم ابو جلامبو طب ما هي هنا ابو جلامبو نايم على جنبه زي نايم على جنبه ابو جلامبو انما العيش ده ناس مفلسه والله ناس فلست ما عندهمش حاجه هو غلابه والناس كلها مبسوطه بتاع واه سلام هو كده خلاص زفينا العريس طب بالله عليك الكلمات دي ولا الكلمات اللي انا قلتها الزفه الجميله دي في وسط الاخوه كده والاخوه بيزفوا العريس الزفه الطويله ولا الزفه المنيه اللي بيقولوها فوعى هذا الامر يراعى كذلك ودروسه مهمه جدا جدا يمكن بعد يسال فيها دي يقول طب ليه انت بتقول الاخوات مع العروسه والاخوه مع العريس هقول لك لان افراحنا كمسلمين ما فيهاش اختلاط افراحنا كمسلمين ما فيهاش اختلاط ليه؟ لأن احنا جايين نبارك للعريس انما مال العروس والأخوات رايحين يهنوا العروسة هم مالهم مال العريس مش كده؟ أصل الناس العادية تقول لك إيه؟ اللي مش ملتزمة ما هم مسلمين أه بس مش ملتزمين يقولوا إيه؟ ده احنا رايحين مخصوص علشان نشوف العريس لا أمين ده احنا رايحين علشان نشوف أنه لحلة العريس ولا العروسة عشان كده بيطلعوها من الكوافير يحطوها في المسرح قاعد على كرسي والعياذ بالله حتى رجع عليه بقى واللي بيشتري ايه يتفرج يكونوا كده وكلهم قاعدين بقى يقولوا ها انا ولا احنا لا يا اخي لا واحده منها لا ده هي اصغر منه لا هو اكبر منها لا هي مش عارف اتخن منه لا هو مش عارف ما هم اهو قدامهم والعياذ بالله انما بالنسبه للمسلم لا انت اخترت اختك في الله زوجتك عرفك شرفك حتى طلع على العوره من مراتك ابدا انت اخترتها وعجبتك خلاص الله يبارك لك الله يهنيك ويسعد ايامك انت وهي توكل على الله انما واحد يشوفها يشوفها ليه؟ يشوفها ليه؟ علشان كده بقول لك اللي بيجي بقى بيبقى الفرح في المسجد بيبقى مستغرب يقول لك طب احنا هنشوف العروسه ازاي؟ او اكيد مش عارف العروسه هيقعدوها على منبر مش عارف هيعملوها فين ما بتجيش العروسه خالص ما بتشوفهاش ما بتشوفش العروسه انت كاخ وده مفروض لان ربنا قال في سوره النور ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبولتهن زوجها او ابائهن ابوها وبعدين انت ماشي بقى في الايه؟ في الصوره اللي سوره النور. اذا مفيش اطلاقا في افراح الاسلام مفيش اطلاقا اخ منفصل يعمل فرح في اختلاط بين الرجال وبين النساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث مين الديوث الذي لا يغار على أهله وإذا رأى عليهم شيئا لم ينكره فالإنسان بيغار على أهله مثلا أنا بنت بتتجوز برضه ما حدش يشوف بنتي أنا العريس وبعدين أهل العر... أهلي هو من ناحية النساء ومراتي وإخواتي وأمي ومرات أخويا مش كل دول يعتبروا النساء بتوع العيلة بتاعتنا الحمد لله ملتزمين مش عشان فرح بقى تبقى العمليه بطراميط وحاجه غايب ما انت بتشوف الافراح الثانيه والعياذ بالله عاملين ازاي ده الواحده من دول عشان رايحه فرح بيقولوا لها البسي اي فستان تقول لا ده انا رايحه فرح يبقى لازم البس فستان الفرح عشان كده بتشوف الافراح اللي لابسه وكان اللي نفسي تلبس وكل راح والعياذ بالله وتشوف البهدله هناك ما هو ده من ايه؟ ده من ايه؟ اه مش مش مش عارفين هناك يقول لك اه ما في خلاص هناك بقى وايه؟ وكله حتى الناس العاديه تقول لك احنا رايحين فرح تعالى يا ابني يمكن ربنا يوفقنا ونلاقي لك عروسه هناك ليه ما اصل فرح فرح ها؟ يعني كل القاعده العامه فيه والعياذ بالله يعني كما كما لو كانوا بيقولوا كده ان ما دام فرح يبقى القاعده العامه فيه عري فجور فسق ليه؟ ليه؟ فالفرح المسلم ما فيهوش اختلاط بين الاثنين الاخوه مع الاخوه والاخوات مع الاخوات في امر ثاني نلاحظه برضه في سلوك المسلم الملتزم في الفرح الصور على خلاف بين العلماء الصور اللي هي بالكاميرا على خلاف بين العلماء بعض العلماء قال لا جائزه ما دام بالكاميرا تعتبر حبس ظل حبس ظل يعني زي المرايه بتبص في المرايه صورتك شيل المرايه شيل المرايه وحط ورقه هي صورتك حبس ظل بتبص في الميه تلاقي صورتك شيل الميه وهي ورقه هو صورتك انما الصور المحرمه بيقولوا الصور المجسمه التي لها ظل التي لها ظل وحتى بعض العلماء قالوا ان الكلام ده كان محرم في الاول وبعد كده خلاص مش اللي لها ظل لا التي لا ظل لها اللي هي بالكاميرا يعني فعايز تتصور يوم فرحك بالكاميرا جائز انت حر يعني عايز ماشي ماشي عايز تعمله فيديو جائز عايز تدخل فيديو مثلا وتصور فيديو مفيش مانع بشرط حرام انك تصور النساء حرام تحط كاميرا عند الاخوات بقول حرام ليه مش حرام لذاته وانما حرام لغيره لغيره ليه اللي هيصور هيبص لواحده ادي نظره يبقى حرام يبقى انت بتعين على النظره الحرام اثنين ال negative العفريته ممكن اي واحد يطلع عليها بعد كده فممكن يطلع على صوره مراتك انا صورتها ها واخلي صوره معايا بلاش كده صورة مراتك اللي طلعت ضامن ان مفيش حد يبص لها ما انت محجبها ومغطيها ومصورها ويخلي الناس تتفرج على صورتها طب افرض مراتك دي ماتت ضامن ان الصور بعد ما تموت ما حدش هيبص لها برضه عشان كده بقول لك بالنسبه للزوج او بالنسبه للنساء عموما اوعي تتصوري مفيش حاجه اسمها صور ذكرى ولا طلع تتصوري البطاقه جائز وانت اشترطي على الراجل اللي هو بتاع المصورات ان كان هو اللي هيصورك تقول له لو سمحت اديني ال negative هشتري ال negative منك يعني الصور دي ب 2 جنيه اه وحاطط ال negative ال negative اللي هي العفريته ب 50 قرش عشان ما يطلعش عليه وتاخديها تحرقيها او تخليها عندك ولما تحب تطلعي تاني تروح موديه العفريته بس يطلع عليها انما ممكن الصوره تقع منك واحد يمرقها في الشارع ياخدها وما يعرفك يكتب عليها من ورا كلام ويرجع يهددك بيها ممكن واحده تاخدها ما حافظت عليها يشوفها حد من الرجال عندهم علشان كده بنقول ده محرم لغيره لغيره يعني هيؤدي الى حرام فبلاش منها يبقى الصور بالنسبه للمراه لا ده الفرح والخير لكن خاصه للفرح لان كل النساء بقى يحبوا يتصوروا من الفرح تقول لك انا نفسي على سنجة 10 انا مش عارف عايز اقعد جنب العروسه عشان اطلع في الصوره وبعدين وبعدين انا امسك محجبه متغطيه طب ما صورتك اهي واي واحد هيشوفك حتى لو ما عرفتيش اقول الله مين دي؟ يقول اه ده بقى فلان الله هي دي الاخت اللي اللي- سبحان الله وانا ما كنت عارف انها حلوه كده الله الله الله مين اللي جاب الكلام ده؟ انت انت السبب هي الاخت اللي خد بالها من الامور ده ايه؟ وطبعا الاخ من الاول هو اللي يراعي الامور ده ايه؟ فصور في الفرح للنساء لا لا لان زي ما بقول لك طب واحد يقول لي طب افرض اختها هتصورها طيب ادي اول مشكله اتحلت المشكله الثانيه النيجاتيف العفريته اه انا احتفظ بيها ثلاثه هتضمن ان محدش يشوف صوره مراتك دي تضمن طب افرض انت مت هم؟ افرض حد بيلعب في الصور ضيعها افرض افرض افرض يبقى الله يكرمك اقفل الباب ده اقفل الباب ده لله ومفيش بقى على حكايه التصوير بالنسبه للايه؟ ل- للزوجه. طبعا بالنسبه للافراح كمسلم ملتزم بيحب يفرح يوم بيعبر عن فرحته بان هو مثلا بيجيب جاتوه بيجيب كاكوله ماشي يا اخوانا جائز ده انا باكل اخوه الحمد لله وبشرب اخوه بفضل الله باخد توهم وهم حتى لما هيشربوا هيدعوا لي ولما ياكلوا هيدعوا لي لكن الانوار الزايده تعتبر تبذير يعني فرعين نور حاجه تبين ان هنا في فرح لكن ما تبقاش العماره بتاعتك من فوق وتحت والعماره اللي جنبها ومش عارف اعمل لي انوار و1000 لمبه ومش عارف دفعت 100 200 جنيه 300 جنيه نور ليه يا اخي ليه ليه ده حتى دلوقتي في شرطه بتمر بيمروا ضباط في عربيات شرطه البيت اللي لقوه عليه نور كتير كده يسالوه قدمت طلب للنور وخدت عداد تجاري دي كويسه الحقيقه الحمد لله يعني ان ما كانش عامل كده بيعملوا له مخالفه وبيدفع مخالفه حوالي 50 او 100 جنيه تقريبا فليه التبذير ده؟ ملوش لازمه ابدا التبذير ده اعمل فرعين نور على قدك معقول مفيش حاجه يعني نور بسيط كده حاجه تنور وتبين ان هنا في فرح لان كل الناس بيقول اعلنوا هذا النكاح اعلنوا يبقى لابد من الاعلان خلي بالك يا اخوانا في بعض الاخوه بيشددوا قوي في المواضيع دي دي كان مره اخ كان عامل فرح وكاتب مقطع ورق وكاتب يقول لك ايه ندعوكم مش عارف اخوكم الى فرح مش عارف ايه وذلك بلا زفه بلا نشيد بلا لا لا لا لا وما تخدعينا ليه طيب؟ ما تروح تتجوز في السر بقى كده. جوز في السر ده وخلاص الله مالها الزفه؟ الزفه الاسلاميه اللي احنا بنعملها مالها؟ في بعض الشباب يقول لك لا الزفه اللي انتوا بتعملوها دي ولو انها كلمات اسلاميه وكلام كويس الا ان دي بدعه، ايه اللي بدعه؟ مين قال لك بدعه؟ فرحوا شيء مباح يا شيخ انت. ده مباح لا حرج فيه. حاسبني عن كلمات اللي انا بقولها، فيها غلط؟ لا خلاص. بالعكس ده انا بقول للناس وبقول لهم ادي البديل. يا ناس اللي بتعملوا غلط بلاش الغلط الصح اهو. الصح اهو عايزين تزفوا ادي الزفه اهي. الحمد لله زفه ما فيهاش نساء. زفه ما فيهاش رقع ولا طبل ولا خف ولا غمر ولا مزيكا ولا كلام فارغ. زفة كلمتها طيبة زفة كلمتها طيبة وهكذا فده أمر جائز لا حرج فيه لكن طبعا يحرم وهيبقى حرام لغيره برضه هيبقى حرام لغيره زي حكاية ال- الصور يحرم إطلاق الرصاص النار الطبنجات وضرب النار لا حرام ليه حرام؟ لأنه ممكن يؤدي إلى قتل فأصبح محرما لغيره لأن أنت لما تؤدي إلى قتل حاجة هتعمل غلط يعني ما تطرق لنا احتمال اهو يبقى في احتمال ممكن تاذي حد ممكن ما تاذيش لا ما دام ممكن تاذي حد ما بلاش منها بلاش منها فليه اعمل ضرب نار وبعدين هتعمل ضرب نار احتمال يفضلك الفرح طبعا ارهاب بقى ويقول لك لو واحد بدأني كان حاضر اثناء ضرب النار دي مش هروح ولا انت لان قال لك بقى في ارهابيين هنا بيضربوا نار و- وطبنجات فبلاش الامر ده لان ممكن تاذي بيه مسلم تعور بيه مسلم تقتل بيه مسلم بدل ما هيبقى فرح هيبقى ميتا وانت اللي غلطان يبقى تراعي هذه الاشياء في حاجه ثانيه برضه تخش في التبذير تخش في التبذير هتبقى تبذير متعودين الناس في الافراح اليوم يجوا عند بيت العريس او بيت العروسه والله حاجه تعكن والله شباب زي الورد كده وسبحان الله العظيم مضيع وقت مضيع عمره مضيع فلوسه في الهبل يجوا عند بيت العريس او بيت العروسه ويروحوا جايبين له خشب واللي يجوزك ويفرسك يروح جاي حاطط كراسي في الشارع بس امنع المرور طب في واحد مصاب بعربيه ما فيش لف لف من الشارع الثاني ليه عامل دايره وعامل فيها مربعات ومسدسات ثلاثي يعني ومش عارف مثلثات ومش عارف معين وكذا وقال ده بالاخضر وده بالاصفر وشرط الخشب ويجيبوا الصبغه ويقعد يعملها ياخد بتاع ثلاث ساعات بالاقل ثلاث ساعات على ما يجيب شرط الخشب وبعدين يحط عليها الصبغه وبعدين يبتدي ينظمها ويعمل بالمسطره ويعمل بالفتله وشميه هنا وشويه وحجوك وينزلوا في شاي والله ينور الله ينور يا معلم معلم ايه بتاع يا راجل انت واخرتها ايه؟ طب اخرتها ايه؟ قليل العريس راح دايس عليها برجله قال له لخبط خالص بس انبسط هو كده قال ايه ده العريس لخبط يعني انا بعملها اربع ساعات والعريس لخبطها لي في ساعه ولا في دقيقه مفيش ده ساعه ساعتين مفيش دقيقه حتى عمال الرجل كده كعبلها له وخلاص طب المجهود ده طب الوقت ده طب طب تعطيل الطريق فين حق الطريق ده مش يعتبر حق طريق هو قاطع الطريق كده والعياذ بالله قاطع الطريق على الناس فحرام ده طريق للجميع مش ليك انت بس وعشان كده تشوف يوم الفرح يبقى معتمين الناس بالميكروفون وقاطعين السكه ومعاصي وسيئات يبقى سابوا فيها ايه؟ طيب هيجي الاخ المسلم هنا في المسجد هيعمل فرحه هنا مثلا يعني العروسه هتبقى هناك هو هيجي هنا وهنعمل الفرح الفرح ده بيبقى ازاي بنبدا بالقران الكريم واحد يقول القران هي قران امال إيه؟ هو القران ما بنسموش حياتنا والقران ده ما هوش مرتبط بالاموات بس طب ما ربنا في سوره ياسين بيقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين له لينذر من كان حيا فالقران لكل المناسبات يتبارك بكتاب الله تبارك وتعالى وبكلام الله عز وجل طب نقرا القران وبعدين بيطلع اخ يمشي بنشيد مع مجموعه اخوه بندعي اخوه افاضل نفخر فيهم وحق لنا ان نفخر فيهم طب ما غيرنا بيدعي الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات ولاعيبه الكوره ويسيبوهم والعياذ بالله يتصوروا مع مع العروسه وانا ببقى فرحان بكده لا انا افرح بان اخوه افاضل حضروا فرحي وبعدين الكلمات في الفرح بقى لله لله تبقى حاجتين وراعى فيها حاجتين نمره واحد تبقى كلمات خاصه بمناسبه الفرح اثنين كلمات قصيره ما نطولش ما نطولش لان مش درس ده يعني انا لما واحد بيدعيني الفرح انا مش باجي درس احنا النهارده درس اهو هنقعد ساعه مثلا في الدرس انتوا قاعدين ومؤهلين نفسيكم انكم تسمعوا درس انما الفرح انا جاي افرح يبقى نركز في الفرح على الاناشيد اثنين كلمات قصيره ثلاثه بقول كلمات قصيره قصيره يعني الكلمه ما تزودش عن سبع دقائق بكثير وتكون في الفرح ما يجيش اخر يكلمنا الفرح يقوم يكلمنا عن عذاب القبر مثلا وحصلت واحد فرح والله واقف جنب المنبر وماسك المنبر وعذاب القبر وعذاب القبر والنار اللي في القبر والتعذيب اللي في القبر والقبر خلى المعازيم طبعا الناس قعدت قال لك مش انا مش لا بقول لك الجنازه طالعه امتى مش مش العريس هيكتب امتى ولا المعزوم جه ها واحد ثاني بقى زيه كده طالع في ال- اه والله في الفرح والله العظيم في الفرح بيتكلم عن أح- احكام الطلاق وان الطلاق ثلاث انواع اه والله الطلاق ثلاث انواع في الفرح طلاق غير بينهما كبرى طلاق غير بينهما كبرى الطلاق الاول طلاق رجعي طبعا اهل العريس بطل اهل العروسه ايه الموضوع؟ ده نسيت ايه الموضوع؟ فيراعى طبعا الكلمات تبقى خاصه بالفرح اثنين تبقى كلمات قصيره ثلاثة ايه تاني في الفرح ممكن نعمله؟ ندخل فيه السرور يعني لو الاخ العريس مثلا او احنا حبينا نهدي اخونا العريس هدية انت عايز تهديه بكام؟ مثلا يعني ب- مش عارف 2 جنيه ولا بجنيه ولا بتاع ممكن ت- تيجي مثلا وتجيب الجنيه يوم هنيجي نقول ايه؟ مثلا يعني يا اخوانا في مسابقة واللي يحل المسابقة هياخد 50 قرش مين مثلا هو اول شهيد في غزوه كذا او اللي كانت كذا طب الغزوه دي كانت يوم ايه طب اللي يقولها بدنا نؤمن الفرحه ومسموح بالغش يعني غششوا بعض يعني ايه اللي عارف يقول اللي مش عارف بحيث ان المجلس كله عمال آه بيتكلموا لا دي غزوه كذا لا كانت طب اه دي كانت في غزوه كذا برافو تاخد ال 50 قرش او الربع جنيه يوم توجد نوع نوع كده من الفرحه والالفه والمحبه كده في الايه في المسجد لانها مناسبه سعيده مناسبه فرح بيطلع العريس بعد كده على باب المسجد بيتزف زفه اسلاميه جميله طيبه كده وبعدين بياخد بعضه بالعربيه ويروح عند بيت العروسه بيطلع بياخد العروسه وبينزل عشان يتفسح هو وهي في العربيه ده براحته فهيروح العريس هياخد دكتور من عند بيت العروسه وهينزل يتفسح هو وهي في عربيه عادي بيتمشوا بيتكلموا مع بعض وبتاع مش عارف ايه وبعدين بعد ما هياخد لفه كده وبتاع بيرجع تاني على بيت العروسه ما متعودين هم لو في كتب كتاب اهل العروسه بيعشوا اهل العريس اللي هم الخاصه بس يعني عشوا ابو العريس وامه وخالته وخالها وعمته يعني اللي هم الاقرباء القريبين جدا جدا يعني بس وبعد كده بيخلصوا الولاد وبيمشي لو دخلت ما بتتفسحش بقى بيروح ياخد دراته على طول من عند اهلها هم بيكونوا خلصوا زكتها وفرحتهم وبيروح شقته اول ما بياخد مراته بيروح شقته يدخل هو وهي باب ال- ال- الشقه شقتهم فيقول بسم الله اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج بسم الله ورجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وبيفتح الباب وبيخش بيتوضا وهي بتتوضا وهم بيصلوا ركعتين هم الاثنين العريس بيبقى هو الامام الله الله شوف بيعلمها من المبدا ان القياده له والكلمه كلمته وهي ما تتحركش لما هو يقول فهو بيصلي بيها امام يقول الله اكبر يتكبر وراه يصلي بيها ركعتين وبعد كده بيضع يده على راسها وبياخد خصلات من شعر راسها او بيحط ايده على عروقها وبيقول الحديث بسم الله اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما جبلتها علي ضحى يعني واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي اللهم اجمع بيننا ما جمعت على خير وفرق بيننا اذا فرقت الى خير ثم يستعد الزوج ويقول الحديث الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ده بالله عليك زواج زي ده مش ربنا يبارك فيه وبيبارك حتى في الاولاد لما بيطلعوا بعد كده هكذا يكون زواج او فرح المسلم الملتزم ده سلوك المسلم الملتزم في الفرح هيبقى بقى فاضل المره الجايه ان شاء الله نتكلم عن سلوك المسلم الملتزم في الملتم فطبعا مش هنحزنكم النهارده يبقى نحزنكم المره الجايه ان شاء الله باذن الله اسئله بعض الاخوه بينكروا الاناشيد الاسلاميه داخل المسجد في الافراح وبيقولوا اللي بيعمل كده يبقى كلام مش مظبوط ومش مين اللي قال كده؟ ده اللي يقول هذا الكلام وانت مش فاهم مش فاهم طب اقرا السيره طيب في غزوه خيبر اللي كانت في شهر المحرم سنه سبعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح للغزوه لان خيبر دي بتبعد 70 ميل عن المدينه المنوره تقع في الشمال الشرقي من المدينه المنوره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع لخيبر الطريق طويل قال لي سيدنا عامر بن الاكوع قال له ايه؟ قال احذو يا عامر احذو يعني امشي بالاناشيد يعني ظل سيدنا عامر يحذو قال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى بغوا علينا ان ارادوا فتنه ابينا كلمات جميله ده طبعا بغناء من غير موسيقى يعني والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا حاجه من كده يعني تعرف حديث هناك سر النبي صلى الله عليه وسلم انبسط النبي وقال يرحمك الله الحديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال لاحد يرحمك الله مات شهيدا فهمها سيدنا عمر قال وجبت يا رسول الله يعني وجبت له الجنه هلا امتعتنا به وفعلا طفل شهيد في الغزوه دي كان كان بيبرز الراجل اللي اسمه مرحب قائد اليهود اللي هو عمرو بن الاسع ده فضرب عمرو بن الاسع مرحب ضربه جامده بالسيف رجع السيف على ركبته فعوره واستشهد استشهد طيب تعال غزوه الاحزاب غزوه الخندق اللي كانت في شهر شهر ثلاثة أربعة بعد علماء السير بيقول سنة خمسة وهم بيحفروا الخندق اللي كان طوله 5000 دراع والعمق سبعة دراع والعرض تسعة دراع وقعدوا شهر كامل يحفروا فيه لأن اللي جايين كانوا إيه 6000 من غطفان بخالد علي بن حسن الفزاري 4000 من قريش بخالد أبو سفيان و1000 من يهود بنو النضير وكان الصحابة برضه الأنصار بينشدوا النشيد ده وكان سيدنا لنا حديث البخاري هم يقولوا إن أرادوا فتنة أبينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبينا أبينا أبينا يرفع بها صوته والحديث البخاري يرفع بها صوته يعلي صوته بيها عايز ايه اكتر من كده؟ ادي سيره النبي صلى الله عليه وسلم هو هو اللي قال ستنا عائشه لما كانت بتجهز العروسه هل بعثتم معها من يغني فان الانصار قوم يعجبهم الغناء يعجبهم الغناء قالت له يا رسول الله لا هل بعثتم معها من يقول اتيناكم اتيناكم كلمات جميله وفي عمرة القضاء في شهر ذو القعدة سنة سبعة كان سيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري القائد رقم ثلاثة في غزوة مؤتة اللي استشهد في غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة 8 كان هو اللي بيرتجز شعرا وواخد من الإمام وقت النبي صلى الله عليه وسلم